كويس حاجات الحقيقة لكن حاجات غريبة أوي اللي جايب لي ده البرنامج بتاع أخبار يوم الجمعة 19 11 واليهود والتاريخ المجذوب لمولد المسيح ده كاتب يعني في صالح الكلام ان في ناس طلعوا اكذوبة وادعاء طبعا كلام وحش على العذراء مريم المسيح لكن كانت فرية او افتراء من سنين طويلة لكن هو مش ما يقصدش تعب لينا يعني ناس كاتبين بيقولوا احنا 80 اسرة بنعيش في عزبة تدرس إبسا الفيوم من سنة 2000 قدمنا أوراق على جمعية بالشؤون الاجتماعية لكن الورقة الثانية بيقولوا الجمعية مسجلة ومشهرة برقم 538 ولم تفتح حتى الآن لما فتحناها في ظرف وفاة أحد الأشخاص المدورين ليها جالنا أمن الدولة واعترضوا على فتحها وقالوا إجراءات أمنية والبلد من غير خدمة منعونا عن الخدمة كلام غريب غريب غريب حتة جمعية يقولوا إجراءات أمنية وانت في كل ركن ليه جمعية يا أخي ادينا فرصة يا أخي نعبد ربنا ادينا فرصة نودع أمواتنا يا أخي في الجمعية يا أخي حرام عليك بدل ربنا ما ينزل بالعصاية البلد كلها هتتعب البلد كلها هتتعب هذه حال بس واحد ما كتبليش اسمه بيقول انا اخدت ليسانس من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف كان ترتيب الثاني على دفعة كلية الآداب بني سويف 2003 ولغاية دلوقتي ما عينيش معيد يعني واحد تاني بعت لي أهرام السبت 13 11 بعنوان آيات القتال في التوراة والإنجيل اسمعوا الكلام العجيب اللي بيتكتب في برنامج شبه رسمي للدولة بيقول لك نجد في إنجيل متى عيسى عليه السلام يقول من كان له ثوبان فليبع ثوبا ويشتري به سيفا وهذا تصريح باقتناء أداة القتال وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى قال المسيح له كل المجد بيقول روح اشتري لك سيف عشان تقتل يا ابني يا حبيبي يا سيد الفاضل لما انت مش قد التفسير بلاش تفسر بلاش تفسر المسيح له كل المجد اللي قال من لطمت على خدك الايمن حول له الاخر هيقول روح اشتري سيف عشان تقتل المسيح له كل المجد اللي قال من اخذ الثوب سجن الرداء ايضا اللي قال من سخرك ميل امشي معه ميلين ما فيش كلمة في الإنجيل في العهد الجديد في العهد الجديد لما جه رب المجد يسوع العهد القديم كان عين بعين وسن بسن عين بعين وسن بسن فعلت عين ده ربنا بيدرب الإنسان على الطاعة وحفظ الوصية قال لي فقعلك عين فقعله عين واللي اكثر لك سن اكثر له سن لكن لما جيت في العهد الجديد عهد الكمال وشريعة الكمال والحب قال من لطمت على خدك الأيمن فحول له إيه الآخر ده لو كان يا ابني السيف في المسيحية أداه للقتال زي ما أنت بتقول كان رب المجد يسوع زي ما رد وقال لبطرس لما ضرب عبد رئيس الكهنة وقطع ودنه قال له ضع سيفك في غمده لأن من يأخذ بالسيف بالسيف إيه؟ يؤخذ إحنا مش بتوع سيف قال له أنا كان ممكن أقول لأبي وابعت لي ملايكة بالربوات لكن احنا مش بتوع قتال يا حبيبي امال ايه السيف اللي بيتكلم عليه اخونا المبارك ده اللي مش فاهم ايه السيف بيقول روح بيع اه توبة اه واشتري سيف سيف هو كلمة الله كلمة الله لكن مش السيف يعني السيف هتروح تقتل بيه وتحارب لان احنا ما عندناش حرب ده ربنا بيوصينا بيقول لو لو رفعت ايدك انا انزل ايدي لو اتكلمت انت انا اسكت لكن قال اقاتل عنكم وانتم ايه تصمتون اقاتل عنكم وانتم تصمتون ويقول في رسالة أفسس خذوا سيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله سيف الروح الذي هو كلمة الله زي ما البعض بيقول أيام ما أخذوا شوية آباء وحطوهم في السجن واحد من ضمن الآباء بيسألوا خدتوه ليه؟ ده راجل طيب قوي قال سمعوه واخد مناولة واخد مناولة في إيه؟ في حق اسمه حق إيه؟ الذخيرة الذخيرة عن الجسد والدم قال لك بس ده عندهم ذخيرة ده عندهم ده الأديرة مليانة ذخيرة مليانة ذخيرة ايه ذخيرة احنا ملناش في الحاجات دي خالص يبقى ده التوراة والإنجيل بيتكلموا عن حرب بيتكلموا عن قتال ليه بس الكلام ده وبعدين ما دام انتم ما بتفهموش عشان تفسروا بتفسروا لنا ليه خلينا نفسر كلامنا احنا وانتوا تفسروا كلامكم اما واحد اللي كاتب لي بيقول لي جريدة الاهالي آه بتحارب دايما بتدافع عن المسيحية وبتحارب اللي بيطعنوا في عقيدتنا ويهددوا الوحدة الوطنية يعني جورنال الاهالي الاربع بتاريخ 10 11 هو فعلا كاتب مقال لكن المقال وهو مكتوب كلام صعب كلام صعب انا طبعا مش هقرا كل الكلام لكن بيقول منذ ايام جاءت قناة تلفزيونية بشيخ من شيوخ المسلمين واستضافته على شاشتها كانت الأسئلة معدة بذكاء شديد وأخونا الشيخ سامحه الله يرد ويقع في مصبات دون أن أدري فبيسألون بيقول له كيف ينظر الإسلام للدين المسيحي قال المسيحيون كفار وعصاة وسيدخلون النار ويعذبون عذابا جما لأنهم مشركون وحرفوا الدين المسيحي ولا يؤمنون بالإسلام الدين الحق فبيسألوا بيقول له هل عليكم أن تحاربوهم وتقتلوهم أن نعم علينا أن نقاتلهم حتى يتبعوا ديننا وأن نظهر لهم الغلجة كلام كتير بس كلام صعب أنا مش هكمل لكن بروح واحد من شيوخ المسلمين ونظرته لاخواته المسيحيين المواطنين معاه في الوطن والشركاء معاه في الارض ولا اقول هم اصل الوطن وست قرون عدت كانت مصر كلها مسيحيين ما كانش في عقيده غير المسيحيين لكن دي مشاعر مش مشاعر انسانيه نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي بكل اللي طالبين الصلاة آه آه صوت آتي لي من السماء صوت الحب من أرض البهاء افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء ترنيمة 132 صوت آتيه من السماء صوت الحب من عرب البهاء افرح يا إيه وافتح قلبك للعزاء افرح يا ابني وافتح قلبك للأبدها وهل الإنسان يقدر ينام جنب امرأة غريبة السيئة ناقشتك ارفع وجهك من نعمة خلصتك ارفع وجهك من نعمة خلصتك صوت آتي من السماء صوت الحب من عرب البهاء وافتح قلبك للغزاء افرح يا ابني وافتح قلبك للغزاء أنت لي وأنا أنا لك للشيخوخة أنا أحملك لا أنا أتركك أبدا لنا أهملك لا أنا أتركك أبدا صوت آتيني من السماء صوت الحب من عرب البهاء افرح يا ابني وافتح قلبك للأذى افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء يمثل أما أنا لا أنسى حتى هؤلاء يمثل أما أنا لا أنسى صوت آتي من السماء صوت الحب من عرب افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء القي علي كل الهموم وانتظر نوري خلف الغيوم أنت ابني لن أتركك للهموم أنت ابني لن أتركك للهموم صوت آتي من السماء صوت الحب من عرب البهاء افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء عيني سهرانة دوما عليك والسياق دائما إليك أنا لذتي فيك مغلوب من دموع عينيك أنا فيه مغلوب روحنا آتني من السماء اتراح يا ابني وافتح قلبك للعزاء اتراح توبك إن تورثت من الطوبة أو غيرت لجهل العصا ارفع راسك اقترب يوم النجاة ارفع راسك اقترب يوم النجاة صوت آتي من السماء صوت الحب من عرب البهاء افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء فقد أعددت لك المكان ما لم يخطر على بل إنسان ساءتي لاختطافك اقترب ذاك الزمان ساءتي لاختطافك اقترب ذاك الزمان صوتنا صوت الحب من عرب البهاء افرح يا ابني وافتح قلبك افرح يا ابني وافتح قلبك للعذاب بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كان تلاميذ المسيح له كل المجد وهم ماشيين في الطريق بيتكلموا مين هو الكبير الاول مين هو العظيم بعدين لما جم عند رب المجد يسوع في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو الأعظم في ملكوت السماوات زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا العظمة الحقيقية ما هياش في أي أمر أرضي أو زمن كل الأمور الزمنية لا تخلق عظيما كل أمور العالم الأرضية لا تخلق عظيما يعني العظمة لا هي في المال ولا في الجاه ولا في المركز ولا في السلطان ولا في العيلة ولا في كل الدنيا وانا قلت العظمة الحقيقية للإنسان اللي بيلتصق بالعظيم وحده رب المجد يسوع مش ممكن هيسأل أو يسأل عن إنسان عظيم إلا لو كان له صلة بالمسيح له كل المجد فاحنا اتكلمنا في أول مرة واتكلمنا بعنوان رجل عظيم جدا اللي هو مين برزلاي الجلعابي وعرفنا مين واتكلمنا مرة تانية وقلنا كلام رب المجد يسوع من عمل وعلم من عمل يعني عمل بالكلمة وعلم بيها فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات اللي عمل وعلم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن امرأة عظيمة اللي هي مين؟ شنمية شنمية النهاردة نمرة أربعة بعنوان من هو العظيم من هو العظيم بيقول رب المجد يسوع رد على التلاميذ قال من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون لكم إيه خادما خادما يعني إيه خادم يعني إيه يعني خدام يعني خدام الزمن اللي انتفخت فيه النفوس وغلبت الرقاب وتأله الإنسان تأله الإنسان زمان على مدى التاريخ كان في أباطرة من أباطرة الرومان كانوا يدعوا الإلوهية والبعض سمى نفسه مالك الملوك وكانوا يصنعوا تماثيل لازم الشعب كله يعبد التمثال ويبخر ليه آلهة يمكن دلوقتي ما فيش تماثيل وما فيش عبادة لأشخاص لكن في إنسان من جوة إنسان وعايز كل الناس تعبده أنفوس متأله وعارفين الخطية اللي أسقطت آدم هي خطية إيه؟ الكبرياء الكبرياء من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما يعني يكون خدام وهي الخدمة في الكنيسة يعني لما أقول أنا خادم بس إحنا بنجملها شوية كده انا خادم يعني انا خدام يعني ايه يعني المفروض ما نقعد عند رجلين خليقة ربنا خليقة ربنا من اراد ان يكون فيكم عظيما يكون لكم خادما هتكلم بعنوان الخادم هو العظيم فيكم الخادم هو العظيم فيكم ده نمرة أربعة نمرة واحد ده إنسان مسيحي والحب مليش انسان مسيحي والحب ايه مليء ونمرة اتنين ناظر لسيده وبيتمثل بيه ونمرة ثلاثة وسيده بنفسه عايش فيه نمرة واحد انسان مسيحي والحب مليء ليه فلان بيخدم لانه بيحب ليه رب المجد يسوع كان يقول يصنع خيرا لما بيحب ليه ليه يتجسد في صورة إنسان بلا خطية لأنه بيحب إنسان مسيحي الأول أعرف يعني إيه كلمة مسيحي إنسان مسيحي والحب مليء هل يا ترى كل إنسان مسيحي مسيحي بجد؟ لا هي ما إيدك والأرض يا مائدك والأرض أنا تقابلت مع اثنين اثنين زي بعض يعني المفروض في مقام بعض بس ده قابلته في يوم وده قابلته في يوم شوف العجب المفروض ان الاثنين بيخدمني المفروض يعني قالوا الواحد ما رضيش يرص يرص في وشي ايه ده يا اخي انت ايه وانا ايه وانا ايه اما الثاني اللي زيه زيه لو اوصف لكم ازاي استقبلني وازاي عمل لي وليمة بس هقول الاولاني ممكن يتكلم ويوعظ واقول الثاني ماليش في الوعظ ماليش في الوعظ قلت الاولاني ده لو وعظ مليون سنة الكلام هيرد عليه لو قال لناس توبوا الكلمة هترجع له وتقول له ايه طب انت الاول وده مش هيوعظ لكن هو وعظة حقيقية عملية لقيت كل اللي حواليه بيحبوه كل اللي حواليه بيحبوه ايه ده من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون لكم خادما إنسان مسيحي المسيحية حياة حياة لما اتكلمنا في مثل عذار الحكيمات والجاهلات وقلنا ان نعسنا جميعهن فيما اقطع العريس نعسنا ايه جميعهن يعني نسينا مجيء العريس ومحدش فينا بيقول امتى هتيجي تعالى اوان ومحدش بينادي بيقول امين تعالى ايها الرب يسوع الكل نام ونعس نام ونعس ده مش ناموا يعني ناموا على مخدة لا ده ناموا على حياتهم الروحية وخلاص نفسهم وما عادش حد بيدور على الحياة الأبدية وتلهوا في الدنيا وتلهوا في الدنيا وكل واحد منفوخ على التاني كل واحد منفوخ على التاني منفوخ إنسان مسيحي مسيحي يعني إنسان حي مسيحي يعني إنسان محب إنسان مسيحي والحب مليء بيقول فإنكم إنما دعيتم للحرية غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا يعني اللي بيخدم ده الإنسان اللي بيحب حب مليء حب من يشفع على فلان يمدله ايده للخير يقف جنبه ساعة الزنقة مع انه ممكن يكون فلان ده غلبان غلبان ده الغلبان ده هو المسيح شخصيا بيقول لي ابونا لحظة نصرك خلاص الغلبان ده هو المسيح شخصيا له كل المجد دعيتم للحرية غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا المحبة تخلي الإنسان خدام للكل اسمع يا نفس يا كل نفس ده مش بس الخدام ده كل إنسان محبة تخلي الإنسان خدام للكل ده غني وفقير أخدم الاثنين ده عظيم وده حقير أخدم الاثنين أخدم الاثنين ده صغير وده كبير غلطة كبيرة بنوقع فيها كلنا ان احنا بندي كرامة للكبير ده فلان الفلاني وبعدين واحد غلبان وخطير نديله ظهرنا عايزين نخدم المنشئين نخدم المنشئين لكن لو في محبة نخدم الكل المحبة ما تفرقش بين إنسان وإنسان فالمسيح والحب مني يصير خدام لكل إنسان خدام خدام لكل إنسان ما يفرقش بين فلان وعلان ولا يفرق بين مسيحي وغير مسيحي اسمعوا الخير للجميع ولا سيما أهل الإيمان اصنعوا الخير للجميع للجميع رب المجد يسوع لما جه يصنع الخلاص ما قالش الخلاص لشوية اليهود دول ولا قال الخلاص لشوية النصارى دول لا لا لا لا امال ايه يا رب قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية حب الكل وجه عشان يخلص الكل وباب الإيمان مفتوح للكل ومن يقبل لا أخرجه خارجا وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم تعالوا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان ربنا ما خدش فلان وساب فلان ده لما قام في الأول يذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة لأنه كان عارف ان اليهود هم اللي هيسلبوه وهم اللي هيرفضوه لكن عشان يعمل اللي عليه عشان يقول له انت بلا عذر ايها اليهودي انا جيت لك اهو وقدمت لك رسالة الخلاص انت رفضت معلمنا بولس قال انت رفضته يبقى انا اتوجه للامم وده السجن المكتوب منذ الازل ان الخلاص للجميع فالمسيحي والحب مليء والحب مليء الإنسان المسيحي الخادم الخادم الحقيقي يبص بالكل على إنهم أفضل منه وأعظم منه والإنسان الخادم الحقيقي يتذكر هو مين هو مين ده أنا راجل غلبان يمكن كل اللي قاعدين دول أفضل مني أفضل مني دي المحبة المحبة اللي ترفع اللي قدامك وانت نفسك تنزل والمحبة اللي تمد ايد الخير والمحبة اللي تصنع سلام والمحبة اللي تخدم خدمة حقيقية انسان مسيحي والحب ايه مليه من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما انسان بيخدم بالحب مليان محبة مليان محبة تبقى يجري لكل انسان لكل انسان كلموني عن واحد مبارك جدا مبارك قالوا اي حد يطلبه يلاقيه واي بيت تلاقيه يدخل اي بيت بلا هدف بلا غرض بلا غرض وناسي هو مين وناسي ربته مركزه ناسي كل شيء بيخدم وكأن المسيح له كل المجد وجون يصنع خيرا ادي الحب ادي الحب يبقى انسان مسيحي والحب مليء نمرة اثنين ناظر لسيده وبيتمثل بيه عايز يكون خدام حقيقي يبص الرب المجد يسوع الناظرين الى رئيس الايمان ونكمله يسوع نبص له هو العظيم وحده عملين وزي ما عمل انا اعمل يقول لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تعلم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته مثال نتمثل به زي ما عمل احنا نعمل تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته فتعالوا نشوفوا في مرة من المرات عملوا مرة من المرات بيقول بعد العشر خلع ثيابه وأخذ من شفا واتزر بها يعني خطفوك شد بها وسطه تزل بها ثم صب ماء في مخزن صب شوية مية في طش وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزن بها يا سلام انت العظيم يا رب زي ما بنقول في الاسم ما هذا ايها العظيم ما هذا ايها الخير ايهان العظيم ايذل الممجد أيوضع المرتفع يا لعظم حبك نعم هو حبك العظيم الذي جعلك ترضى باحتمال كل ذلك العذاب من أجلي ما هذا أيها الفادي حتى بحبها جدا وأنا بصلي القداس حبها جدا نعيش فيها بالتأمل كده وقدامنا المسيح المهان بس المسيح المتضع المسيح اللي قاعد عند أرض التلاميذ ما هذا أيها الفادي أيهاب العظيم أيذل الممجد أيوضع المرتفع يا معزم حبك المهم معلمنا بطرس قال له لا ما تغسلش رجلي قال له بس معلش ما كنتش هغسل رجليك ما يبقى لكش معايا نصيب مهم مش مهم بعد ما خلص بيقول لما كان قد غسل أرجله وأخذ ثيابه واتكأ أيضا رجع قعد فقال لهم أتفهمون ما قد صنعت بكم يعني انتوا فاهمين اللي أنا عملته ده إيه أتفهمون ما قد صنعت بكم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك يعني أنتم بتقولوا أنا المعلم الصالح وأنا السيد وده حق أنا المعلم وأنا السيد فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض يعني زي ما أنا عملت اعملوا إيه أنتم لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه رب المجد يسوع عمل التصرف ده وغسل أرجل التلاميذ وقال لهم أنا المعلم والسيد وده حق أنا غسلت رجليكم فزي ما أنا عملت اعملوا إيه أنتوا يبقى الخادم الحقيقي هو إيه اللي يتمثل بسيده اللي يتمثل إيه بسيده ويقعد عند رجلين عبيده ويبقى كل الناس في نظره أسياد وهو عبد هو خدام هو خدام العكس اللي بيحصل كل الناس في نظرنا عبيد واحنا ايه واحنا أسياد ما احلى ان معلمنا الحبيب يوحنا يقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت ربنا يسوع المسيح وصبره أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة ناظر لسيده وبيتمثل بي ناظر لسيده وبيتمثل بي عشان كده رب المجد يسوع بيكلمنا كلنا بيقول احملوا ميري عليكم احملوا ايه ميري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة بنفوسكم تعلموا مني تعلموا مني تعال اقعد عند رجلي تلاقي نفسك تتكسر هتعرف اني انا العظيم الممجد في ذاتي جيت في صورة انسان بلا خطيئة عشان امشي في طريق الهوان ويقول عليه معلمنا اشعيا بالنبوة الرجل المسكين والمهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين يسيب اليهود يشتموه ويعيروه ويفتروا عليه لغاية ما يدفعوه على الخشبة ويصلبوه ايه ده رب ده كله ايه ده وتاركا لنا مثالا اللي كان مقدم الورقة دي بيقول ان المسيحية فيها اكل وفيها سيف فيها أكل وفيها لو كان فيها أكل وفيها سيف ما كانش يبقى ده حال المسيح له كل المجد ده خدام يقول ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل إيه بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ان الانسان مش جاي يعمل امبراطور ما هو امبراطور في ذاته وممجد في ذاته وملك الملوك في ذاته ومش مجد من الناس لا تقبل هو مش محتاج للكلام ده لكن اخلى ذاته اخذا صورته عبد يا سلام يا سلام اخلى ذاته آ... ده سر اسرار اسرار عجيبة العقل ممكن لو تربس فيها يضيع الإنسان يضيع الذي لم يحسب نفسه خلفة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد طائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأعطاه حتى الموت موت الصليب أخلى ذاته أخلى ذاته أخذ صورة عبد صورة إيه ده يا رب ده إيه ده ما تستكترش عليا الكلام بس اعمل زيي اعمل زيي ما تتنفخش على اخوك ما تتكبرش على خلايق ربنا ما تتعظمش ما تتقللش اذكر انك شوية تراب شوية تراب شوية تراب نظر لسيده وبيتمثل بيه صدقوني لو اي انسان ثبت عينيه على رب المجد يسوع الغلبان المسكين اللي بيقول عنه التاريخ الروحي كان يمشي حاف شعره نازل نازل على كتفه كده بس ما كانش حد يقدر يبص في عينه الاثنين لم يكن له اي يسند راسه لا له بيت ولا بيت ولا اي حاجه ايه ده ايه ده ايه ده غريب مسكين مسكين ده ايه العظمه دي ايه العظمه اللي ما يفهمهاش عقل الانسان اللي فوق فوق مستوى الادراك ما ربنا ما ربنا عمود واحد يتربس دماغه فيه ويقول لك ازاي العيل ده يبقى ربنا افضل قول ازاي لغايه ما ايه تنزل عليك العصايه يبقى قلنا نمره واحد انسان مسيحي ايه والحب مليء قولوا معايا انسان مسيحي والحب ايه مليء وناظر لسيده وبيتمثل بيه وانا طول يا رب اتمثل بيه انا طول اتمثل بالعظمه ده انا بتمسح فيه ده انا بتلزق فيه بتلزق فيك يا سلام وانا في ايام شبابي نص نص كده يعني وكنت بشتغل في العالم وبعدين كنت بخدم بخدم خدمة كبيرة قوي وانا افندم لكن لابس عروس وبنطلون كنت اجي اقول له كده انا بتلزق فيك انا بتلزق فيك مش عايز اشتغل في العالم عايز اشتغل عندك عايز اشتغل عندك مش في يوم قلت له لو ما كنتش هتقدر تديني مرتب انا بتلزق فيك عايز اخدمك مجاني وانا طول اتمثل بيك وانا طول امشي وراك واتبعك وانا طول احمل رسالة منك انا مين انا مين انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسى يا سلام جت الترميمة دي على بالي فاكر من سنين طويلة لما ربنا ادانا الترميمة دي وفاكر انسان الله ينيح نفسه كان انسان وقور كده كبير في السن وكان خادم حلو ويمكن لف سنين طويلة ربنا استخدمه في بنا كذا كنيسة بس كان حامل رسالة وكلمة حلوة وكنا في زيارة كده وكان لأول مرة نقول الترميمة دي بقى أنا أستاهل إنك تتجسد على شيء وانت بجلالك تشبه إنسان وتجرب عشتي مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكر نفسي وده انفجر في بكرة عنيف بعد ما قلنا الترميمة في ايه يا عم فلان كان اكبر مننا كتير قال يا سلام لو سمعت ميت عظمة ما كنتش هتأثر زي ما تأثرت بالترميمة دي مش ناسي الزيارة ولا الكلام مع ان ده كنسة كتير ما انا استاهل انك تتجسد على شاني ما انا استاهل انك تتجسد
عيني وانت بجلالك تشبه انساني وانت بجلالك تشبه انساني وتجرب عشقي وتجرب عشقي وتجرب عشقي وتجرب عشقي من ألمين يمتلني في ألمين من ألمين يمتلني في ألمين أنا التراب افتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي أنا التراب افتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي
نظر لسيد وبيتمثل بيه ده في ناس في الدنيا بتحاول تتمثل بناس وتقلد ناس وتقلد ناس وتقلد انسان لا يد ولا يجيب لا راح ولا جه يقلد انسان لكن يا سلام طيبا للانسان اللي بيتمثل بسيده سيد عظيم انا مستاهلش اتمثل بيك يا رب ولا استاهل اتبع خطاك وامشي وراك لكن دي نعمة غنية نعمة غنية اديتها لي واديتها لغيري عشان يبقى لي ونتمثل بيك ونعمل اعمالك بل واعظم منها كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ايها العظيم وحدك يلي نزلت وتنازلت نزلت وتنازلت عشان ترفعنا احنا الغلابة والتراب والمساكين فالمسيح اللي الحب مليه ناظر لسيده وبيتمثل بيه ونمرة ثلاثة وسيده بنفسه عايش فيه ليه ده خادم حلو اصل مش مش من عنده ولا من نفسه ولا جايبه من بيتهم ومن منين اصل سيده عايش فيه هو ده سر الحلاوه الخادم الحقيقي عايش فيه الخادم الحقيقي عايش فيه ليه فلان ده خادم حلو خادم حلو وليه بيقدر يقعد عند رجلين عبيد الرب وليه ما بيمثل ما يمثل الانسان وليه كلمته ليها تأثير وكلامه كمناخيس ليه؟ لأن سيده عايش فيه احنا قعدنا نتكلم كذا مرة بعنوان المسيح ايه؟ يحيى فيا انت نسيت المسيح ايه؟ يحيى فيا يحيى فيا ده خدام حقيقي لأن الخدام الحقيقي عايش فيه ليه فلان بيقدر يقعد يغسل رجلين الناس وليه فلان بيتعامل مع الغني والفقير وليه بيخدم الصغير والكبير لان سيد اللي فيه هو اللي بيخدم سيد اللي فيه هو اللي بيخدم سيد اللي فيه هو المحبة الكاملة كنت في كنيسة خلال الأسبوع ده في نهضة وبعدين ادوني عنوان اتكلم فيه كانت العناوين عبارة عن الطلبات اللي بنقولها قبل أبانا الذي بعد الاسم اللي بنقول فيها محبة كاملة إيمان بلا, بلا رياء ورجاء ثابت ومحبة كاملة الكلام ده فأنا كان العنوان بتاعي المحبة إيه الكاملة وبعدين وأنا بتكلم وانا بتكلم محبة كاملة ده مين ده اللي عنده محبة كاملة مين محبش لكن ربنا ادانا المفتاح والحل ان المحبة الكاملة هي مين هي رب المجد يسوع الله ايه محبة الله ايه محبة محبة الكاملة ساكن فيك هو اللي يخليك تقدر تخدم الكل وتكون خدام للكل محبة الكاملة أقول يا رب ارتاح في قلبي ارتاح في قلبي اسكن فيا قلك علي سود علي انت اللي تقدر تحب وانت اللي تقدر تخدم انت المحبة الكاملة ومين اللي يقدر يخدم الخدمة الحقيقية خدام للكل يقعد عند رجلين الكثيرين مين اللي هو المتواضع وحده اللي قال تعلموا مني لاني وضيع ومتواضع هو المتواضع وحده هو اللي يقعد فينا عند رجلين الكل هو اللي يخدم فينا يخدم الكل المتواضع وحده انما انا مهما عملت قعدت اروح واجي واجري وارمح انا مش هقدر اعمل حاجه بدون لا تقدرون ان تفعلوا شيئا عشان كده اقول يا رب املك علي وامسك الدفة مشيني انت لا انا بل انت تحيا فيا سود علي انت المتواضع وحدك يا رب انت اللي ممكن تخدم الخدمة الحلوة هو العظيم وحده اللي لما يملك على قلب واحد او واحدة يخليه عظيم يخليه عظيم يخليه خدام وعظيم خدام وعظيم ما هو مش ممكن يبقى عظيم إلا لما يكون خدام من أراد فيكم أن يصير عظيما يكون لكم خادما هو المتواضع وحده هو الطيب الوديع الوديع المسكين المسكنة الحقيقية لما يملك على قلب إنسان يخليه هو الوداعة ويخليه هو التواضع ده لما يرتاح في قلب إنسان ويقول ابن الإنسان ما جاش عشان يتخدم ما جاش عشان يتخدم ده جه عشان يخدم عشان يخدم وأنا كإنسان أنا ما انتظرش الناس تخدمني أنا عايز أخدم الناس لكن يا رب أنا بذاتي أنا إن كان عليا بدور على نفسي على نفسي لكن المحبة لا تطلب ما لنفسها وانت المحبة يا رب تعال اسكن فيا وحل في حياتي عشان ما تطلبش ليا او انا ما اطلبش لنفسي لكن اطلب ما لاخرين ايضا واتعلم الخدمة الحقيقية يا رب واعرف قيمة نفسي اني انا خدام واعرف ان انا ما استاهلش اي شيء من اللي اديتهوني كل اللي اديتهوني ده نعمه وده عطيه وده فضل واحسان منك انا ولا استاهل شيء اغفر لي يا رب كل شيء اديتهوني انا بعترف بفضلك وجمالك واقول لك ارحمني يا رب انا شويه تراب انا شويه تراب لكن مشتاق رب تملك علي سود على حياتي تخدم فيا وبيا وتخليني خادم حقيقي مش ضروري تكون انت خادم في كنيسة ولا تكون تاهل ولا انت خادمة ولا شماس لكن ربنا عايزنا كلنا يبان فينا روح الخدمة الحقيقية خدمة الحقيقية خدمة مش بالكلام بس لا ده الكلام ده سهل ده سهل لكن مين ده اللي يخدم بحياته يخدم بحياته يخدم بالاقتدار فلان يلاقيك جنبه مع ان فلان ده غلط معاك زمان واساء اليك لكن يلاقيك في ساعة الزنقة جاي جنبه يا سلام يا سلام ده فلان ده انا غلطت فيه ازاي جاي يخدمني ازاي جاي يقف جنبي وابتدي يتأمل اه لانه مسيحي ده اللي جه فيه هو المسيح ويشوف النور الحقيقي فيك ويسمع الصوت الرباني على لسانك ويمكن حياته تنور بسبب حياتك بسبب حياتك
أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي وانت بحنانك انت لأسامي وانت بحنانك لأسامي ارحمني يا ربي وارحمني يا ربي وارحمني يا ربي وارحمني يا ربي من ألمين يمكن نسيت ألمين من ألمين يمكن نسيت ألمين أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب وياك تنسي أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب وياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي
إنسان مسيحي الحب مليء ناظر لسيده وبيتمثل بيه وسيده بنفسه عايش فيه ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين بنشكرك بنشكرك يا طيب يا حنين يا اللي عملت معانا معروف كبير عملت معانا معروف كبير وجعلت قدامنا بابا مفتوحا ان احنا نخدمك ونخدم عبيدك نعلي اسمك كلمه وكلميه صلي صلي قل يا ربي انا في عيوب عالجني اللي لابس عالجني اللي لابس انت الطبيب الحقيقي عارف عيوبي يسترها عارف امراضي اشفيها امراضي اشفيها وسامحني سامحني على خطاياي على تقصيراتي على اهمالي يا رب اقول لك لغايه دلوقتي ما عملتلكش حاجه يا رب ساعدني اعمل لك حاجه ساعدني اعمل لك حاجه عشان اجيلك وانا مرفوع الراس اجيلك وانا مرفوع الراس صلي صلي اللي اشفيني من عيوبي استرني دمك يغطيني عدني للوقوف بين يديك يا رب هذا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني انا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني انا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني جرحي ضعيف جاي الطبيب جراحك تشفيني جراحك تشفيني جرحي ضغيب جاي للصبيب جراحك تشفيني جراحك تشفيني
أيها الطبيب الحقيقي وحدك اشفينا كلنا ونجينا كلنا من العالم الشرير يا رب عبيدك وعباتك عيننا كلنا مرفوعة إليك أعبر إلينا ببركة جديدة أعبر إلينا ونجينا من المهالك يا رب رد بيمين البركة علينا نجينا من شهوات الجسد نجينا من أباطيل العالم ساعدنا اربطنا بيك ثبتنا في شخصك ادينا نعمة في عينيك ساعدنا نثبت في الطريق ونكمل القداسة في خوفك وبشكرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين أمان الله في السماوات يتقدس اسمه تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا وأنا لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشركة الموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم